بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا وصلنا لغاية اصحاح 21 لعدد 34 احنا قلنا ان اصحاح 21 بيتكلم فيه ربنا يسوع له المجد على حدثين في منتهى الأهمية حدث في التاريخ وحدث في نهاية التاريخ اللي في التاريخ وكان يعني اليهود جدا هو نهاية مملكتهم اللي بقالها حوالي 1400 سنة بسقوط أورشليم وخراب الهيكل الحدث الثاني هو مجيئه على السحاب في آخر الأيام في نهاية التاريخ كله وكانوا اليهود يعتقدوا أن الحدثين حدث واحد ومن هنا جه ربط التاريخين ببعض في الإجابة إنما واضح من كلام ربنا يسوع أن نهاية أورشليم وسقوط مملكة اليهود ده في الزمن بداية لملكوت الله على الأرض إنما ملكوت الله على الأرض ينتهي بمجيئه على السحاب ويبدأ الملكوت الأبدي ففي آخر وصفه للأحداث وعلامات المجيء الثاني قال احترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة وقلنا أن ربنا يسوع ما اهتمش انه يقول لنا حاولوا تعرفوا الساعة او تتنبأوا من العلامات عن الميعاد انما كل التوصية بتاعته كانت اسهروا او احترسوا لئلا يأتي ذلك اليوم بغتة بمعنى ايه هو كده كده هيجي بغتة كده كده هيجي مفاجأة انما الشخص المنتظر اليوم بالنسبة له اليوم مش هيبقى مفاجأة يعني محدش يعرف الميعاد لكن الشخص المنتظر مجيء المسيح المستعد لمقابلة ربنا مش هيبقى له اليوم ده بختته لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض الجالسين على وجه كل الأرض إشارة للناس المشغولة بالدنيا دول اللي عايشين وقاعدين على الأرض اللي عينيهم في الأرض وقلبهم في الدنيا فدول هيجي لهم هذا اليوم كفخ عارفين الفخ ده كان يتعمل في الغابات بيبقى عبارة عن حفرة كده يغطوا بيها ورق شجر والحيوان يبقى ماشي وفجأة يقع في الفخ أو زي مصيادة كده ويبقى الحيوان أو حتى البني آدم أحيانا يمسك فيه الفخ ويصطاده فذلك هذا اليوم اتوصف بأوصاف كثيرة منها انه فخ بس برضه بنقول انه فخ للناس الجالسين على وجه الارض يعني المنشغل بالدنيا واللي قلبه في الدنيا هو اللي يجيله اليوم ده كفخ اسهروا اذا وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا اهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقف قدام ابن الإنسان كده يبقى عندنا ثلاث أفعال مرتبطة بمجيء المسيح الفعل الأولاني كان احترزوا حتى لو فهمتوها بشكل احترسوا هي هي الفعل الثاني اسهروا الفعل الثالث كان ايه تضرعوا الثلاثة دول يخلونا يوم ما يجي المسيح على السحاب من المنتصرين اللي ناخد المكافأة مش من المغفلين اللي هيقعوا في الفخ في حالة الاحتراس والسهر والتضرع والتلاتة صدقوني بيمشوا مع بعض يعني ايه السهر مش مقصود بيه دايما السهر الجسدي لانه لازم الانسان هيحتاج ينام وربنا يسوع له المجد لما جه على الارض كان بينام إنما كتير من وقت الليل كان يقضيه في الصلاة حتى إنه الرهبان طلعوا بشعار بعد كده يقولوا الليل مفرز للصلاة مفرز يعني مكرس أو مخصص للصلاة تلاحظوا إن الدنيا الليل مفرز فيها للخطية يعني الليل دايما مجال السهرات الردية والعلاقات الردية والقعدات اللي ملهاش لازمة بالنسبة للناس اللي عايشين مع ربنا الليل مش هيبقى فيه مجاملات ولقاءات ومش هيبقى فيه شغل انما فيه صلب في وقت مع قعدة مع ربنا وده كان منهج ربنا يسوع له المجد على الارض اللي بيعلمنا ازاي الواحد يعيش اليوم اما شغل او ناس او خدمة طبعا بعد كده وبعدين بالليل لما الناس تنام يقعد مع ربنا او يسهر وفي الاخر يحتاج الى بعض الوقت من النوم ففكرة السهر لها بعد جسدي ولكن المعنى الروحي اهم من البعد الجسدي السهران معناه في يقظة متيقظ على حياته مش عاوز حاجة غلط تدخله دايما متوقع انه هيسأل في اي لحظة عن حياته هل ينفع يقدم حساب النهارده في ناس قبل ما تنام تعتبر ان نومها ده نوع من الموت الجزئي فيعتبر نفسه وهو نايم هيقابل ربنا او يمكن ما يصحاش فلازم يقعد الاول يقفل حسابه يا رب انا اسف اخطات في كذا وقصرت في كذا سامح قبل ما يحط راسه وينام وعشان كده كنيستنا تحط في صلاة الغروب وصلاة النوم وصلاة نصف الليل دايما معاني التوبة وتقديم الحساب عشان كل الصلوات الليلية دي تقترن بمعنى انه كفاية كده انا رب اخطيت في حقك سامحني قبل بس ما نتقابل الاحتراس معناه ان الواحد مش عاوز قلبه يتقل بالتعبير اللي قاله ربنا يسوع هنا القلب يتقل بهموم الدنيا والسكر والشهوات عاوز القلب دايما فريش كده خفيف نقي مليان محبة مليان تسبحة مليان فرح بربنا الاحتراس كمان معناه ان اقل خطية مش عاوزها كل فكرة وحشة بيرفضها كل شعور مش مريح في قلبه بيقاوم ده احتراس اللي يساعدنا على السهر والاحتراس هو كلمة تضرعوا في كل حين صدقوني لو الواحد فينا أدرك خطورة هذا اليوم اللي ينتهي فيه التاريخ وخطورة وعظمة اللحظة اللي هنشوف فيها المسيح على السحاب وخطورة اللحظة اللي هيقف كل واحد فينا يقدم حساب عن حياته احنا فعلا لن نكف أن نتضرع في كل حين لو قلنا المتهم في المحكمة على قد ما هتصرخ للقاضي طالب الرحمة في أمل يديك براءة إنما لو ما صرختش في حكم إعدام أو تأبيدة ده بكل عزم ما فيه هيفضل يصرخ طول المحكمة ارحمني احنا بهذا الشعور كمتهمين بنقضي أيام غربتنا نتضرع في كل حين خوفا من تلك اللحظة اللي مش على باله اللحظة ومش حاسس بالشعور ده خالص هيتضرع ليه هيصرخ ليه هيطلب رحمة ليه ما هو مش شايف أساسا لا شايف الدينونة ولا شايف خطاياك كتيرة ولا شايف عظمة ربنا وقداسته مش شايف خلونا نفتكر الثلاث أفعال الثلاث أوامر الخاصين بمجيء المسيح احترزوا اسهروا تضرعوا في كل حين لكي تحسبوا شوفوا التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع مش لكي تنجو كان ممكن يقولوا لك... لكي تنجو اللي هيعمل كده هينجى ما قالش حتى لكي تنجو قال لكي تحسبوا اهلا للنجاة ايه الفرق اصل النجاة مش شطارة حد دي عطية ربنا هيحسب واحد مستحق الخلاص او مستحق النجاة وهيحسب واحد تاني ما يستاهلش ينجو انما حتى اللي نجي حتى اللي خلص ده خلص بنعمة من ربنا مهما صرخ ومهما احترس ومهما سهر قد حسب اهلا للنجاة يعني مفيش قديس هيقف في السماء يقول انا دخلت بشطارتي او لاني كنت بصلي كتير او لاني احترست جدا لا الكل هيقف إلى آخر الدهور يمجد نعمة ربنا التي حسبتنا أهلا للنجاة أهلا يعني مستحقا فهيفضل الفضل برضه يعود لنعمة ربنا مهما الواحد احترس أو صلى عشان الواحد يحسب مستحقا مطلوب منه ايه يحترز ويسهر ويتضرع كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإنسان الناس لأن المسيح ما جاش بقاله كتير ووعد من زمان كتير قوي ساعات الكلام ده يبدو للبعض انه كلام خيالي لكن كلمة المزمع أن يكون يعني هيحصل هيحصل اللي صدق صدق واللي ما صدقش هو حر إنما هيحصل وهيجي المسيح على السحاب وبهذا الرجاء نعيش الحكاية مش مجرد واحد بيموت وخلاص لا ده كمان هيجي المسيح على السحاب وحتى اللي ميت هيقوم يحضر اللحظة وكمان المسيح بالنسبة لنا مش هيستوري مش شخصية تاريخية جه من 2000 سنة ده هو مسيحنا حي وسيأتي عشان كده أقول تقفوا قدام ابن الإنسان إذا كنت النهاردة بتقول يا ريتني كنت أيام بطرس وبولس ويوحنا اللي شافوا المسيح بعينيهم ولمسوا وسمعوا طب ما أنت هتقف أنت لسه ليك يوم تقف قدام المسيح هو هو اللي شافوه عشروه هو هو أنت مش أقل مش هتاخد نفس الفرصة إنما لو عشت بالإيمان ينطبق عليك وعد المسيح طوبى لمن آمن ولم يرى اليومين دول لكن نقف أمام ابن الإنسان كلمة كبيرة كم واحد مستعد يقف قدام المسيح النهاردة عشان كده أقول لكم اللي يقف قدام المسيح فجأة يبقى ما استعدش إنما اللي متعود يقف قصاده كل يوم وكل لحظة تجيله اللحظة دي وتعدي على خير بالعكس تبقى لحظة كلها مجد وفرح وبهجة لأنه افرض أنت حياتك كلها صلاة وبتقف قدام المسيح كل يوم وبتقف قدام المسبح كل يوم بتعترف بخطاياك وبتعترف بفضله وبتحب في ربنا وقفتك قدام المسيح مش جديدة مش غريبة صعب قوي المسيح يجي في اللحظة دي في النهاية ويقول معرفكش معرفكش لا انت كل يوم واقف قصاده وكل يوم بتتوب وكل يوم بتتكلم معاه لكن هيقول لواحد ما عرفكش يقول له انت من امتى بتقف قصادي انت اول مره تقف قصادي هي اليوم اللي جه فيه الدينونه اسهروا اذا وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا اهلا للنجاه من جميع هذا المزمع ان يكون وتقفوا قدام ابن الانسان وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون ربنا يسوع له المجد لآخر حياته على الأرض كان يعلم في الهيكل طول النهار ويقبل الأسئلة ويحاور الناس ويعمل معجزات وفي الليل مش هيرجع الجليل بقى بعيد سفر كان يطلع جبل الزيتون وينام يصلي طبعا وممكن ينام حتى في جنينة من الجناين يعني ما كانش له أين يسند رأسه في ناس ما كانتش تعرف هو بينام فين يعني قليل ما كان ينام في بيت مرسى ومريم والعازر أو بيت بعض الأحباء إنما كتير من الليالي كان بيقضيها في جبل الزيتون فجبل الزيتون دايما رمز للخلوة وللسهر الروحي عشان كده حتى الآباء اختاروا المشروع الجديد بتاع الخلوة ده يبقى اسمه جبل الزيتون لأن جبل الزيتون المكان اللي قضى فيه المسيح له المجد ليالي طويلة ما بين صلوات وما بين خلوات وما بين برضه ينام أحيانا وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوه الصبح تلاقي الهيكل بقى مليان الهيكل اليهودي ده اللي كان كله قبلها بعت حمام ووائد صارفة دلوقتي الحكاية اتغيرت بقت الناس مصطفى تقعد كده تستنى أول ما يوصل المسيح عشان تسمع كلامه الحلو وقرب عيد الفصح عيد الفطير الذي يقال له الفصح هنا تلاحظوا ملحوظة مهمة لأن معلمنا لوقا كاتب ليونانيين ما يعرفوش عادات اليهود ولا أعياد اليهود يشرح يقول عيد الفطير الذي يقال له الفصح انما انجيل متى ما يقولش ابدا تعبير زي كده ليه متى كاتب لليهود هتقول للواحد مصري الاسكندريه اسكندريه اللي هي على البحر وفي واحد مصري ما يعرفش اسكندريه فين انما اي واحد اجنبي يمكن ما يعرفش فهنا لوقا لما يكلم اليونانيين يقول لهم كان عندهم عيد كبير اسمه عيد الفطير او عيد الفصح ايه حكايه عيد الفطير او عيد الفصح اليهود عندهم اعياد كبيره ثلاث اعياد على الاقل كبار وبعض الاعياد الصغيره عيد الفصح ويسمى احيانا الفطير زي ما هنشوف وعيد الحصاد وعيد المزار واهمهم يمكن عيد الفصح واقدمه ليه لأن الفصح هو بداية العهد بين الشعب اليهودي والله في عصر موسى في عهد موسى لما قال أرى الدم فأعبر عنكم فكلمة فصح ارتبطت بكلمة عبور فصح يعني عبور والعبور ليه معنيين عند اليهود ان الموت يعدي يعبر ما يدخلش البيت اليهودي الموت يعدي لان ملاك المهلك كان يعدي على البيت يلاقي الدم يعدي يعبر ولما هم عبروا البحر هم عبروا كمان وطلعوا من حكم اعدام في مصر الحرية سينا فالعبور ارتبط بفكرتين فكرة الدم وفكرة البحر اللي هي نفس الفكرة اللي الكتاب دايما يعلمها لنا فكرة الخلاص والفداء بالمسيح بدمه وبعدين المعمودية والمية والحياة الجديدة والروح القدس لازم ده ولازم ده ده كله اسمه عبور عبور يعني خلاص يعني نعبر من الموت للحياة عيد الفصح عند اليهود بدأ من ليلة ما موسى خرج الناس وبقت سنويا كل 14 نيسان ده كان ميعاده يذبحوا الخروف وبعدين ياكلوا أكلة خاصة اسمها أكلة الفصح ويقعدوا أسبوع بعدها مفيش خميرة في البيت خالص فعشان كده كان يتسمى عيد الفطير هو نفسه عيد الفصح هو عيد الفطير بس الفطير اسبوع بعد يوم العيد عارفين زي ما احنا مثلا نعيد عيد القيامة وراها خمسين يوم احتفال بالقيامة هما كده كان عيد الفصح وراه اسبوع احتفال بالفصح بس يتسمى اسبوع الفطير او عيد الفطير ليه بولس الرسول بالعمق الروحي بتاعه قالها لنا في, في آية واحدة قال لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا إذا لنعيد ليس بخميرة الشر بل بفطير الإخلاص والحق فقال لنا أن الخميرة هنا كانت إشارة للشر فيشيلوا الخميرة من البيت خالص والفطير إشارة إلى النقاوة أو الحياة الجديدة اللي بياخدوها اليهود بعد الخلاص فكان العيد ده عيد مهم جدا واهم الاعياد وعلامه ارتباط الشعب ده بربنا انه شعب مختار وعشان كده ربنا بحكمته العاليه اختار ان العيد ده بالذات يذبح فيه المسيح له المجد نفسه عشان يتمم الرمز في نفس الوقت عشان ما يخليش فيه اجتهاد كتير عشان ما يبقاش الناس الفكره بعيده عنها مش الحمل او الخروف بقاله 1500 سنة بيتذبح سنويا في اليوم ده للخلاص للفداء يجي بقى حمل الله يحمل خطية العالم كله في نفس الوقت في نفس العيد عشان كده ربنا يسوع بترتيباته أصر أن يكون الفداء في عيد الفصح وعشان ينقلنا النقله الجديده ان بعد الفصح حياتنا تبقى فطير فطير بمعنى ايه ما فيهاش خميره خميره يعني شر لازم الانسان الجديد يعيش انسان نقي والا يبقى ما يستاهلش الفداء اللي خده ما يستاهلش الدم اللي غطاه وخلى الموت يعدي عليه فبيقول قرب عيد الفطير احنا كده دخلنا في اخر ساعات من حياه المسيح له المجد قبل الصليب لما قرب عيد الفصح طبعا المسيح عارف الساعة واليهود بيتأمروا بقالهم سنين وجم بقوا على آخرهم عاوزين يخلصوا من المسيح له المجد بأي طريقة وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه أغسطينوس الحقيقة قرأت له كلمة جميلة عن كلمة رؤساء الكهنة كان أول مرة أخد بالي منها أتاري في عرف اليهود في التقليد اليهودي حسب كلام الشريعة ما كانش المفروض يوجد أكتر من رئيس كهنة زي ما احنا عندنا في الطقس الكنسي دلوقتي لازم بطرك واحد لأنه هنا رئيس الكهنة يمثل المسيح أو يمثل الله وكيل الله إنما اليهود بسبب انحرافهم بقى عندهم رؤساء كهنة بيتبدلوا ساعات كل سنة أو كل فترة ده كان انحراف انحراف عن الشريعة فأصبح عندهم رؤساء كهنة عايشين كذا واحد واحد كان من سنتين وواحد اليومين دول عشان كده تلاحظوا ان وقت محاكمة المسيح كان في اتنين رؤساء كهنة كان في قيافة وكان في حنان أو حنانيا اللي هو حمادة كان رئيس كهنة قبل منه بفترة فبقت رئاسة الكهنوت عندهم زي فترات الفكرة دي فكرة عالمية إنما الكهنة ما بيتغيرش لأنه يمثل المسيح نفسه فطبعا ده يؤكد ان هم كانوا منحرفين عن عن الشريعة اليهودية حتى في تنفيذهم وكمان يؤكد ان كان في تدخل سياسي شديد في الحياة اليهودية لأن الرومان كسلطة مدنية كانوا هم اللي بيعزلوا رئيس الكهنة ويختاروا رئيس الكهنة اللي اللي يمشي مصالحهم واللي يخلي اليهود سرهم هادي ما يعملوش ثورات على الرومان فعشان كده تلاحظوا ان قيافة كان على علاقة بهيرودس وبيلاطس والناس دول كانوا يقدروا يتفاهموا مع بعض لان هم اللي جايبينه يبقى رئيس كهنة كل ده يؤكد فساد الحياة الدينية اليهودية فرؤساء الكهنة والكتبة كانوا يطلبون كيف يقتلوه يعني هم دلوقتي مش بيفكروا يموتوه ولا لا لا خلاص قرار التخلص من ربنا يسوع متفق عليه بكون بإجماع رؤساء الكهنة والكتب إنما أصبحت المشكلة في الطريقة نموته إزاي بأقل خسائر لأن الشعب كله بيحب ومش عاوزين يخسروا أماكنهم أو تحصل فتنة لأنهم خافوا الشعب الغريب ان هم الكتاب يمكن يقصد يقول خافوا الناس بس ما خافوش ربنا لما خافوا الناس مش تراجعوا عن قرار عن اخطر خطيه في التاريخ دي ابشع خطيه في التاريخ صلب المسيح ابشع خطيه في التاريخ انما بدل ما يخافوا من ربنا فيتراجعوا خافوا الناس فبقوا يفكروا يعملوها ازاي من غير ما الناس تهيج عليهم خوف الناس مش دايما يمنع الغلط ساعات يخبي الغلط انما خوف الله هو اللي يمنع الغلط كتير مننا نخاف من الناس فبدل ما نغلط لا نغلط ونخبي الغلط لكن اللي مننا يخاف ربنا ما يقدرش يغلط لانه مش هيحتاج يخبي لانه خايف ربنا فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الاسخريوطي برضو الحتة دي عليها شوية تفسيرات هل الشيطان لما دخل قلب يهوذا دخل يعني سكن في يهوذا تماما زي واحد عليه روح شرير ولا التعبير مجازي ودخل امتى بالظبط لانه في انجيل يوحنا يقول بعد اللقمة دخله الشيطان لكن هنا الكلام قبل خميس العهد بيوم او بساعات فالقديس يوحنا ذهبي الفم له تأمل لطيف وقال الشيطان مش بيدخل مرة واحدة الشيطان بيدخل على مرات كل ما تفتح له حتى يدخل كل ما تديله فرصة يدخل فبقى في إغراء الفلوس دخل بقى في غيرة من التلاميذ دخل بقى في غيظ من الست اللي بتسكب الطيب الغالي وتغاظ منها يقوم يدخل بقى ربنا يسوع بيقول له اللي هتعمله اعمله بسرعة بدل ما يتوب يعند فيدخل الشيطان أكتر كلمة دخل الشيطان دي مش موقف واحد وتأثير الشيطان على قلب أي إنسان عمرها ما كانت مرة ولا لحظة هي بتبتدي وبتزيد حتة بحتة لأن يهوذا ده شخصية خلينا كلنا نخاف ازاي يا يهوذا انت اللي شفت بعينيك معجزات اكتر مننا كلنا وما كانش عليك اي نوع من الخطورة عشان تنكر ولا تبيع يعني تيجي انت ايه جنب الشهداء بتوعنا اللي كان السيف فوق رقبتهم وبالرغم من كده بيشغل المسيح انت لا كان في سيف ولا كان في خطورة طب ايه يعني اللي خلاك تبيع المسيح الشيطان طب وهو الشيطان طب غلبك ما غلبش الباقيين ليه لا هو اداله فرصة اداله فرصة بمجموعة من الخطايا على رأسها أم الخطايا الطمع أو محبة المال لأن الكتاب يقول محبة المال أصل لكل الشرور ليه بطرس ما هو بطرس خاف وأنكر إنما ما باعش يوحنا ما هو برضه التاني ضعف وشك كل التلاميذ جريوا لكن محدش فيهم باع المسيح ما وصلتش لكده انما هنا الطمع يغلب كل حاجة حلوة خلينا نخاف من الطمع عشان كده في آخر كلام بولس عن الطمع يقول لتيموساوس أما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا من هذا الشيطان اللي اسمه شيطان الطمع اهرب منه ده ده وقع ناس وما كانش أي ناس وقع واحد من الاسم عشر كوكبا اللي هيشيلوا الكنيسة لآخر الدهور فمش هيقدر علينا احنا الغلابة ده شيطان صعب دخل الشيطان في يهوذا زي ما بنقول ان الشيطان ما بيدخلش من مرة انما كل غلطة تترك للشيطان مساحة يعني ساعات واحد فيكم يقول ليه شياطين يسكنوا ناس هي حالات قليلة بس بعيد عنكم موجودة واحد يبقى عليه روح شرير ما بتكونش جت في مرة بيكون الشخص ده بعيد عن الكنيسة بعيد عن اسم ربنا وبعيد عن التناول وبعيد عن المزامير وابتدى الغضب يملاه والكراهية تملاه ويمكن زنا ويمكن سرقة ويمكن اللخبطة دي كلها والشيطان يدخل يدخل يدخل يدخل لغاية ما يملك ساعتها يملك بقى ويحركه دي مرحلة متقدمة ربنا يحمينا فيهوذا اتزحلق على مراحل طويلة لأنه طلع عند المسيح له المجد كان عارف أنه بيسرق من الصندوق بقاله مدة وبدل ما يوبخه كان بيقدم له حب وثقة عشان يبكته ويوبخه ده أنا سايب في إيدك فلوس الفقراء تمد إيدك عليها دي كانت أول مدخل للشيطان وفي الوقت اللي كان يمد ايده على الصندوق كان لا يزال يهوذا يصنع معجزات زي التلاميذ ربنا ما حرموش من الموهبة دي عشان بس تبكته شوف المسيح مستأمنك على ايه وانت بتعمل ايه ومع كده ما رجعش ولما نزفت الدم قبل صليب المسيح بثلاث ايام سكبت الطيب اتغاظ وقال خسرت الفلوس خسرت الفلوس والمسيح قال له سيبها في حالها سيبها في حالها هي فاهمة بتعمل ايه لا تزعجونها عملا حسنا صنعت بيه الفقراء معاكم اخويا كل حين يعني جت على الفقراء يهوذا ما انت نهبهم الفقراء معكم كل حين دخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الاسخريوطي ايه سبب انه دايما الكتاب لما يقول يهوذا يقول الاسخريوطي السبب ان هناك يهوذا اخر قديس اللي كتب لنا رسالة يهوذا فدايما لما يلقب باللقب بتاعه تمييزا له عن يهوذا الآخر البار اللي كان ابن خالة ربنا يسوع له المجد ابن مريم الأخرى أخت العدل يهوذا ده كان واحد من الاثناشر واستمر قديس واستشهد في آخر حياته وكتب لنا رسالة صغيرة قوي اسمها رسالة يهوذا إصحاح واحد عشان كده دايما لما يقولوا يهوذا يقولوا الإسخريوط وهو من جملة الاثنى عشر كلمة مزعجة دخل الشيطان في قلب يهوذا وهو من جملة الاثنى عشر كل ما الواحد يقراها يقول يا رب ما يرحوش عننا كلنا وارحمنا الشيطان يدخل قلب واحد من الاثنى عشر أقرب ناس للمسيح له المجد أكتر ناس عشروه قعدوا معاه لمسوه حضنوه بسوه كل الأيام دي راحت فين دخل الشيطان قلب يهوذا وهو من جملة الاثنى عشر تخلي الواحد فينا دايما يخاف على نفسه لآخر عمره الشيطان ملوش كبير ويحب يدخل لغاية محضر الله لغاية أقرب ناس يحب يوقع القريبين عشان يجرح قلب ربنا فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلموا إليهم شوفوا مش رؤساء الكهنة رؤساء الكهنة نفسهم ما جاش في بالهم ان في واحد قريب جدا للمسيح ممكن يعمل كده هم نفسهم ما دوروش على حد يخونه ما كانوش متوقعين انما هو اللي راح متبرع يقول لهم بصوا سيبوا لي انا المهمه دي اختار لكم الميعاد والمكان ونخلص مع بعض هو اللي راح مش هم اللي راحوا له لان ما كانوش يعرفوا ان هذا الشخص الملازم للمسيح ممكن يخونه فلاحظوا بقى ان الشياطين تتفق مع بعض ودي الصفة اللي قالها المسيح عن الشياطين قال الشياطين فيهم صفة واحدة عدلة ان هما ما يتقسموش على بعض ابدا مملكة تنقسم على ذاتها تخرب فان انقسم الشيطان على ذاته خربت مملكته فالشياطين اللي بيحركوا رؤساء الكهنة عن حقد وحسد والشيطان اللي بيحرك يهوذا عن طمع يلعبوها مع بعض ويتفقوا مع بعض كيف يسلمه إليهم ففرحوا ففرحوا احنا كل ما نقرا كلمة فرحوا في الإنجيل دي نحسها كلمة حلوة للأسف في المرة دي ما كانتش كلمة حلوة ده اللي يؤكد إن عندنا أفراح شريرة في أفراح شيطانية الفرح بأذية الناس الفرح بالمؤامرات الفرح بالانتقام الفرح بالشهوات الفرح ان جت فرصة عشان يقتلوا المسيح له المجد ايه فرح ده كم هو فرح بغيض وهو ده الافراح اللي الناس بتجري وراها فين الفرح الروحي بالمحبة بالتواضع بالصلاة بالخدمة في افراح مقدسة وفي افراح ردية الكتاب المقدس كتاب مفرح بس بيقدم لنا نوع من الفرح غير كده خالص فرح مبني على نقاوة وطهارة ومحبة وسلام تلاقي فرح حلو ثمر الروح محبة فرح إنما هنا الفرح من غير محبة ففرح وعاهدوه أن يعطوه فضة برضو كلمة عاهدوه دي تخلي الواحد يقول أنهي عهد أنت اخترته عهد حب بدم المسيح أغلى من كنوز الدنيا ولا عهد رؤساء كهنة شياطين بيحركوهم على شوية فضة انت بتمشي في انهي عهد عهد مع الشيطان ولا عهد مع المسيح وهو الشيطان هيعرف يدي عهد هم دول بتوع عهود مش بتوع عهود خد لك شوية فضة وامشي وموت بيها هذه العهد مع الشيطان شوية إغراءات على سبيل العهد اديني ضميرك وخد شوية دنيا وفي الآخر اشنق نفسك روح اكتئب وضيع وموت ده عهد الشيطان كلمة عاهدوه كأن الشيطان يعطي عهدا طيب وماله بس ايه العهد ده عهد موت انما في نفس اليوم اللي راح يتفق معاهم على عهد بعدها ما فاتش 24 ساعة سمع اجمل كلمة لما يقول خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يمكن عشان ترن في ودانك يا يهوذا كلمة عهد امبارح اتفقت معاهم على عهد ها تنقض اي عهد لكن يعني هنشوف دلوقتي هو حضر ولا ما حضرش بس يعني ففرحوا وعاهدوه ان يعطوه فضة فواعدهم هو اللي وعد في ناس بتوعد الشيطان اللي يوعد الشيطان يخلي بيه لو سمحت أرجوكم اللي يوعد الشيطان يخلي بيه يا ريتك يا يهوذا بعد ما وعدتهم ضميرك اتحرك وما رجعتش هي دي تتحسب خطية دي تتحسب فضيلة لكن انت كلمتك هتمشيها على حساب الحق على حساب المسيح وعدهم وكان يطلب فرصة ليسلمه شوف الإنسان لما يتعمي ده لسه متفق معاهم يقابل المسيح بمنتهى الترحاب وربنا يسوع طيب جدا معاهم طب الحاجات دي مش بتخليك تندم على الكلام اللي قلته ابدا عمال يتحين الفرصة فين اللحظة اللي يسلم فيها المسيح وبرضه ربنا مدي فرصة في الوقت يمكن الضمير يتوب ليسلمه إليهم خلوا من جمع يعني هي المشكلة كلها إيه إن ما يكونش في زحمة عشان يقدروا يمسكوا المسيح من غير ما يتعرضوا هم المشاكل وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح تلاحظوا هنا في إنجيل لوقا ما يقصدش اليوم باليوم لأن احنا قلنا يوم الفصح يأتي وراءه الفطير هما مش في نفس اللحظة هما بس أول ما يذبحوا الخروف وياكلوه على أعشاب مرة ما يكونش فيه خمير فيكون بعد كده كل الفطير اللي هيتخبز فطير فعشان كده ساعات يدمجوا الكلمتين في بعض انما هما بينهم فاصل زمني وهنا اقول لكم حاجه اختلف المفسرين يا ترى ربنا يسوع له المجد عمل العشاء الرباني في نفس الوقت اللي اليهود بياكلوا فيه الخروف ولا المسيح له المجد اتصلب في الجمعه في وقت ذبح الخروف في رأيين إنما الرأي الثاني يمكن أقرب إلى الدقة والصح يعني إيه بنميل أن الليلة دي زي ليلة العيد عندنا ليلة الفصح فيها أكلة غير الخروف هي استعداد لأكل الخروف يوم الخميس فيقعدوا وياكلوا أكلة مع بعض وليها طقس زي ما هنشوف يغسلوا رجليهم ويفضلوا يحكوا عن ربنا وبعدين في أكلة صغيرة كده ده غير الفصح بدليل انه لم يذكر ابدا في ليله العشاء الرباني ان كان في خروف قدامهم وهم كانوا يهود ومش عارفين ان المسيح هيتصلب هو بنفسه كحمل فالتفسير الاوقع ان ربنا يسوع له المجد على الصليب كان في وقتها او قبلها بساعات الخروف بيتذبح في بيوت اليهود يعني كان الخروف كان ميعاده الجمعه إنما الخميس دي ليلة الفصح ليلة العيد فليها طقس برضه فاهم ازاي؟ زي ما انت ساعات تقول ايه أكلة العيد أكلة العيد دي ممكن تبقى بعد قداس العيد بالليل وساعات تبقى الغدا بتاع يوم العيد فاهم ازاي؟ لا هما دول أكلتين كده خلونا نمشي على فكرة انه العشاء الرباني حين أسس كان ليلة الفصح بمعنى انه كان اليهود هياكلوا فصحهم وقت ما المسيح بيتصلب عشان يبقى الرمز بيشاور على المرموز بشكل واضح وصريح كأن الخروف يذبح في بيوت اليهود قبل صليب المسيح أو في نفس الوقت على طول جاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح فأرسل بطرس ويوحنا قائلا اذهبا وأعد لنا الفصح لنأكل عشان كده لم يذكر ان هم جابوا خروف في اللحظة دي هم أعد الفصح بمعنى عشاء الفصح فقال له أين تريد أن نعد ما هم ملهمش بيت كلابة كلهم هم كلهم من الجليل ففي أورشليم دلوقتي هم ضيوف يعني في الجليل ما كانوش هيسألوا السؤال ده يوم ما كانوا ياكلوا الفصح في الجليل كلهم بيوتهم فقيرة بس ما يصدقوا المسيح ياكل عندهم ويتعزم انما هنا هم في اورشليم فقالوا له طب هنروح فين هناكل فين نعد الفصح فين الوحيد اللي كان بيته بقى في اورشليم كان ماري مرقس اللي هو ام مريم ومرقس ما كانش من ال 12 مرقس اصغر منهم شويه انما من السبعين فقال لهما اذا دخلتما المدينه يستقبلكما انسان حامل جره ماء اداهم العلام اتبعاه الى البيت حيث يدخل وقول لرب البيت يقول لك المعلم أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي إيه قيمة الحكاية الحلوة دي أولا قيمتها أنه ربنا يسوع بيبقى عارف القلوب فيبدو أن قلب مرقس وأم مرقس كانوا نفسهم المسيح يعيد معاهم العيد في ناس كده قلبها حلو فكانوا يشتهوا ان يحضروا الفصح فبداوا باعداد الفصح من غير ما يقولوا له ربنا فحص القلوب عرف قلبهم فما كسفهمش الحاجة الثانية هذا الإنسان حامل جرة الماء الآباء عجبتهم الفكرة إنه قبل ما هنتكلم عن التناول لازم يكون إنسان حامل جرة ماء ذكر المية دايما قبل التناول مهم إشارة إلى فكرة مهمة أوي ان ما ينفعش تناول الا لو كنت ايه اتعمدت لازم في ذكر للمية دايما قبل الدخول على العشاء الرباني لان المية تخليك انسان جديد قديس تقدر تاخد القدسات تبقى القدسات للقديسين اذا كنتش اتعمدت لا ما تدخلش تحضر معانا قداس ما ينفعش او تتناول ما ينفعش عشان كده تلاحظوا حتى قبل العشاء الرباني المسيح عمل غسيل الأرجل يبقى في أكتر من علامة أو إشارة للمعمودية قبل الدخول على مائدة العشاء الرباني جرة المية برضو ليها أصلها معاني كتيرة لأن بولس قال احنا لينا كنز جوه أواني خزفية فاحنا عاملين زي الجرار الجرار دي حاجة رخيصة وتعبانة تتكسر إنما جوانا الماء الحي الروح القدس فالمعمودية تحولنا إلى جرار ممتلئة ماء بمعنى أجسادنا الضعيفة دي الجرار اللي هتتكسر هتتكسر في يوم تحمل داخلها سر الحياة عمل الله روح الله فالإنسان الحامل جرة ماء إشارة للشخص اللي عايش بهذا الفكر أنا تعمدت أنا غير الناس كلها أنا عبارة عن جرة مية شايلة ماء الروح القدس نبع للحياة ليا وللي حواليا من يؤمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح القدس وبعدين ربنا يسوع له المجد يعلم تلاميذه التواضع والادب حتى في الكلام مش قالوا له احنا هنيجي عندك بالليل لا قالوا له المعلم بيقول فين ياكل الفصح عشان هو اللي يعزم هو اللي يقول لهم طبعا اتفضلوا احنا ده احنا بنحلم بالحكايه دي ونفسنا يقبل فربنا يسوع حتى في الاسلوب بيعلمهم ما يتقلوش يقولوا له هو بيقول هياكل فين طب ما انت بعتهم للراجل ده يا رب يبقى انت عارف لكن هو عاوزه هو اللي يطلب كأنه ربنا يسوع يخبط ما يدخلش لازم الشخص يقول له اتفضل دايما ربنا كده هو نفسه يدخل حياتنا كلنا انما اللي مش عاوز يفتح خلاص مش هيدخل نفسه يغير فينا كتير انما اللي مش هيديله فرصة مش مش هتغير أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة دي تؤكد ان بيت مريم كان عمران شوية يعني مرقص من بيت عز شوية عشان يعزموا 12 واحد ليلة الفصح برضه دي شغلانة في زمانهم ف... فمرقص طالع من بيت فيه خير أغلب التلاميذ ناس على قدها فقر علية كبيرة مفروشة عشان كده احنا نحب كلمة العلية دايما الهيكل إشارة للعلية ساعات يقول لك إيه افرش المسبح أو حضر العلية هي هي أما الكاهن يفرش المسبح يتذكر هذه اللحظات اللي كان فيها ماري مرقس بيعد العلية المفروشة لاستقبال المسيح هناك أعدة تلاميذ جم اشتغلوا مع مرقس عشان يحضروا لأن الليلة دي لها طقس يهودي فانطلق ووجد كما قال لهما فأعد الفصح ولما كانت الساعة تبدأ يبدأ اليوم من من مساء فابتدى اليوم اللي هينتهي بذبح الخروف واخدين بالكم وبدأ اليوم اللي هينتهي بذبح المسيح اتكأ المسيح والاثنى عشر رسولا معه برضو كلمة اتكأ يميل بعض المفسرين إلا أنها تؤكد فكرة أن هم مش هياكلوا خروف دلوقتي ليه؟ لما ترجعوا للشريعة تلاقوا انه اكل الخروف لازم وهم واقفين ومناطقهم مربوطة لان ده كان طقس الفصح الخروف كده ياكلوه وهم واقفين في حركة استعداد الموبايلات ارجوكم راعوها انما هنا التكأة دي يبقى دي في اول الحكاية لسه يبقى هم العشاء اللي هياكلوه ده عشاء لاستقبال الفصح اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم برضو دي آية عجيبة يعني المسيح عارف أن بعد ساعات يتألم آلام ملهاش نهاية آلام صعبة جدا إنما بيقول شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح ليه؟ بعض الآباء فسروها على أنها شهوة أن ينتهي هذا الفصح الحيواني ويبدأ فصح العهد الجديد كأن المسيح له المجد كان مشتاق يضع نهاية للعهد القديم وبداية العهد الجديد يضع نهاية لدم الحيوانات ويبدأ بدم نفسه كانت شهوة جواه أن هو اللي يفدي البشرية بذاته فتنتهي بقى قولة الذبايح الحيوانية والفصح اليهودي خلاص احنا النهاردة لما نعمل عيد القيامة بنراعي انه ما يجيش يوم الفصح اليهودي عشان ما يقولوش علينا يهود عشان نقول لا فصحهم غيرنا لسه بياكلوا حيوانات أما نحن نأكل جسد الرب ودمه فنحن احنا بنفتخر بتوع العهد الجديد أن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا فدي كانت شهوة شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح والفصح هنا مقصود به كل إجراءات هذا اليوم قبل أن أتألم وكأنه شهوة أن يتألم يا رب هو الألم ده شهوة ده الألم ده الناس كلها بتجري منه لكن كأن ربنا يسوع بيقول الألم عشانكم يا بشر شهوة أنا اشتهيت أجي من السماء عشان أتصلب عشانكم اشتهيت شهوة أن أتألم ده اللي يخلينا نعرف ان كلمة شهوة في ذاتها مش حاجة وحشة كلمة شهوة ما في حاجات اسمها شهوات روحية زي لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا في شهوة الخدمة شهوة يقول لك إن أرى إن اللي يحب يبقى أسقف يشتهي عملا صالحا واحد نفسه يدي عمره كله لربنا شهوة مقدسة واحد مشتهي الصلاة نفسه يقف يصلي واحد مشتهي يزور القديسين في أجرتهم واحد مشتهي يصوم مشتاق للصوم واحد مشتهي يطلع كتير قوي ويدي كل دي شهوات مقدسة جدا كلمة شهوة مش بالضرورة حاجة وحشة والإنسان الروحاني يتحول من الشهوات الجسدية إلى الشهوات الروحية من الشهوات الردية إلى الشهوات المقدسة شهوة الألم شهوة الاستشهاد تخيلوا في التاريخ كان الاستشهاد شهوة كان الناس تصلي يا رب ادينا فرصة نموت عشانك حقق لنا هذا الحلم ادينا بس استعداد ان احنا نقدم عمرنا ليك شهوة تشغل بال الشباب فيبقوا مستعدين للاستشهاد في اي لحظة ساعات التكريس البتولي يبقى شهوة ملحة على بعض الناس يشتهي او تشتهي انها تدي حياتها وجسدها للمسيح طول العمر شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله برضه دي تحير شوية وما احنا في السماء هناكل احنا في السماء مش هناكل بالمعنى الحرفي إنما المقصود إيه جمال القعدة دي طبعا التلاميذ بيحبوا المسيح جدا وليلة عيد وفرحانين بيه والليلة دي جوه المسيح ليها أبعاد تاني ده هي دي بقى الليلة الفاصلة اللي هتبدأ العهد الجديد ففيها بهجة وفيها فرحة فقال لهم بصوا بقى الفرحة دي ما تكملش على الأرض تكمل لما نتلم كلنا في السماء ونفضل فرحانين ببعض إلى آخر الدهور فبيقول لهم أنا مش هاكل الفصح تاني معاكم على الأرض فعلا ده آخر عيد حضروا المسيح مع تلاميذه فقال لهم خلاص احنا العيد ده هنغير بقى الطقس ونوقف الحتة اليهودية وندخل بقى على الحياة الجديدة وهستناكم المرة الجاية في السماء ادي المعنى ببساطة حتى يكمل في ملكوت السماء في ملكوت الله مش مقصود أكل وشرب إنما مقصود الفرحة والبهجة والسعادة والمعنى والوضوح كل ده يكتمل في السماء فالفصح يكمل في السماء زي ما نقول الخلاص يبدأ على الأرض ويكتمل في السماء احنا اتمتعنا بدم المسيح وجسده على الأرض إنما إيه رأيكم كل الفرحة والبهجة اللي بناخدها في التناول لسه تكمل لما ندخل السماء ادي المعنى ببساطه تبقى مبسوط قوي انك اتناولت فرحان قوي انك لمست المسيح وسمعت ابونا بيقول غفران الخطايا وحياه ابديه تكمل امتى لما تدخل السماء وتشوف المسيح بعينك وتبقى معاه وحياه ابديه بقى الى الى النهايه فبيقول اقول لكم لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله كلمه حتى لا تعني انه هياكل منه بعد كده لا حتى يعني الى ان يعني مش هاكل لغاية لأنه مش هياكل الفصح ده تاني على الأرض لأنه بعد كده في حاجة جديدة اللي هي الحياة الجديدة والحياة الأبدية ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم الحتة دي مهمة برضه ليه؟ لأنه مسك كاس الكاس دي مش بتاعة التناول لأنه سابها لهم وقال له قسموها دي كاس من ليلة الفصح ما احنا قلنا عشوة العيد دي ليها طقس شبه ايه الطبق اللي كان بيغمسوا فيه وقال ليهوذا قال اللي منكم هيحط ايده معايا في الصفحة الصحفة وبعدين يهوذا قال له انا قال له ايوه انت فدي كانت اكلة الفصح نفسه دي غير العشاء الرباني وعشان كده احنا كنيستنا وسيدنا دايما يعلمنا ان يهوذا ما تناولش هو حضر العشوة او الاكلة اللي هي بيشتركوا فيها انما الشيطان لسه في اول اصحاع بيقول دخل قلبه يتناول ازاي ما يقدرش يتناول هو نفسه الشيطان يعطله ده النهاردة لما يجي لنا واحد بعيد عن ربنا بس وكاره واحد بنمنعه من التناول فالمسيح فاحص القلوب والكلى هيسمح ليهوذا اللي ملى الشيطان قلبه ان ياكل جسد ودمه لا ما ياكلش جسد ودمه انما هو لاخر لحظه اشترك في غسل الارجل اكل معاهم في الصحفه غمس اللقمه وبعدين في اللحظه دي الشيطان ملى قلبه فخرجه خرجه بره القعده عشان بقى تبقى القعده ملائكيه كل اللي فيها قلبهم نقي وحوالين المسيح له المجد ويكتمل بقى هم دول اللي هيكملوا في السماء الى الابد يقول تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم دي الكأس اللي قلنا ايه لسه قبل التناول لان بعد شوية هتيجي كأس تاني لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة شوفوا هنا ما سمهاش الدم تأكيدا ان الكأس دي مش تناول لسه قال لهم دي كانت الكروم اللي يعصروها في البيوت ويشربوا منها حتى يأتي ملكوت الله قال لهم مش هاكل واشرب معاكم تاني على الارض المرة الجاية نتقابل في السماء فكل ده تشجيع عشان يبصوا على الحياة الأبدية الليلة دي تفتح الباب للسماء على طول فتخليهم من آخر لقاء وقعدة عينيهم على السماء إلى الأبد وأخذ خبزا وشكر هنا بقى دخلنا في التناول وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي لا دخلنا في موقف تاني دي ما كانتش في طقس اليهود خالص دي ما كانتش تبع ليلة الفصح ده هم فوجئوا هم فوجئوا بس مش معنى كده ما كانوش فاهمين ليه لأن المسيح سبق وكلمهم عن الجسد والدم قبل الليلة دي يعني اللي يقرأ إنجيل يوحنا في يوحنا ستة يوحنا ستة ده بدري قبل أسبوع الآلام المسيح له المجد اتكلم باستفاضة وقال لهم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان ولا تشربوا دمه ليست لكم حياة فيكم ومن يأكل جسد يشرب دم يثبت فيه الكلام ده ما اتقالش ليلة الف... ليلة التناول ده اتقال قبلها على نسمع من آلاف اليهود واليهود يأوحوا ويقولوا له ازاي كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده ويقول لهم آه من لا يأكل من جسد ابن الإنسان ويشرب دمه ليست له حياة فيه واللي ياكل جسد ويشرب دم ويثبت وله حياة أبدية وجسدي مأكل حق ودمي ماء مشرب حق واستفاض المسيح جدا في الكلام على الجسد والدم قبل اليوم فلما قال خذوا كله هذا هو جسدي هم قالوا أمين ليه لأن كان قبل كده كلمهم وهم مستنين اليوم ده هم سمعوه بيتكلم عن الموضوع قبل كده ما كانتش جديد عليهم ففي اليوم ده قبلوها ببساطة ما حدش فيهم قالوا له ازاي يبقى جسدك ازاي دي اتقالت قبلها بشهور في حوار مع اليهود وأصر المسيح انه جسد حقيقي أصر برضو معلومة تانية مهمة ليكم عشان تعرفين في طوائف كتيرة لا تؤمن انه جسد حقيقي او انه تحول حقيقي لما تقروا اول خمس قرون اللي هي مرجع المسيحية في العالم على مستوى التاريخ لم يفسر قديس واحد لم يفسر قديس واحد حكاية الجسد والدم على انها رمزية او كده وكده انما كل القديسين المشهورين اجمعوا ان المسيح بيتكلم عن جسد ودم حقيقي صحيح شايفينه خبز وخمر ساعات نسميها تحت اعراض خبز وخمر انما في سر تحول عشان كده بنسميها سر في حاجة حصلت فعلا لما نطق المسيح له المجد وقال هذا هو جسدي تحول إلى جسد مش فلش لا مش لحمة إنما اللي هياكلوه هيبقوا خدوا المسيح جواهم هي معناها كده لكن مش معنى كده هناكل لحم إنما التحول سري يعني جوهر الشيء تغير وبالتالي خد قوة كل الجسد فاهمين المعنى؟ فيقول هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم طب ما هو لو رمز ما ينفعش يبذل انما لان هو ذاته الجسد اللي بعد ساعات هيبقى على الصليب هو ده اللي احنا بناكله الجسدي الذي يبذل عنكم عشان ما حدش يتصور انه اشاره الى الجسد لا مش اشاره ده ربنا يسوع من قوه لاهوته يقدر يعمل كل حاجه فيقدر يدينا حتى جسده ودمه بالطريقه المعجزيه اللي بنحملها في كل قداس اسمعوا هذا لذكر وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء يبقى كل اللي فات ده كان نوع من العشاء دلوقتي بس بدأ طقس التناول هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم يبقى الدم اللي بنشربه هو ذاته الدم اللي اتسفك عننا على الصليب هو هو نرجع لصناعه هذا لذكري لأنها بتعمل مشكلة اصنعوا هذا لذكري بالنسبة لليهود كانت مفهومة قوي بالنسبة لنا احنا في الترجمة العربي هي اللي بتفتح مجال للتساؤل ان البعض يقول ايه طب ما كلمة ذكرى او ذكري ت- تجيز المفهوم الاخر انه انها مجرد تذكر لا عند اليهود ما فيش الكلمة دي ما فيش المعنى ده اقول لكم ليه لما تذكروا المن زمان اقرب رمز للتناول عند اليهود هو المن ده المسيح اللي قال كده قال كما أكل أباؤكم المن في البرية هكذا ينبغي أن تأكلوا الخبز النازل من السماء لما تذكروا المن عملوا إيه احتفظوا بالمن نفسه مش كان في حاجة اسمها قصة المن إذا المن ذكرى للمن يعني الأمور الخاصة بالله لأن الله حي لا يموت ما فيهاش نوع من الذكرى العقلية فيها حضور مستمر ازاي كلمة أنا منسيس اللي هي الكلمة اليوناني بقى لكلمة ذكري دي لا تعني أبدا إنك تفتكر فاش خالص الترجمة دي إنما تعني إنك تعيش نفس الحدث كما هو أبسطها لكم بمعنى ليك واحد صديقك مهاجر بقاله عشرين سنة وكان زمان بتقعدوا قعدات جميلة وبتحبوا بعض وبعدين بيبعت لك جوابات وبيكلمك وبقاله كتير ما جاش وبعدين انت بتقول له ايه يا اخي مش هتيجي مرة عشان نقعد قعدة حلوة من بتوع زمان لما يجي بنفسه ينطبق عليها ذكري فاهمين ازاي انما الجوابات والتليفونات ما تجيبش ذكري انما لما يجي بنفسه وتقعدوا بنفس قوة قعداتكم بتاعت زمان لان هو هو هو حي هنا بقت نعم معنى الذكرى اللي قصدها المسيح فاصنعوا هذا لذكري معناه ان جسد ربنا ودمه على المذبح هو حضور حقيقي للمسيح الى اخر الدهور هو استمرار حضور وسط كنيسته عشان كده واحنا بنتناول نقول عمانه ايه الهنا في وسطنا الحكاية مش بالعقل ومش بالتخيل دي حقيقي ده هو العتب عن النظر احنا بس عينينا اللي مش شايف انما ده حضور حقيقي فالمسيح حاضر وسط شعبه كما كان وهكذا يكون من جيل الى جيل والى اخر الدهور لان المسيح له المجد ما ماتش الذكرى تنفع بالمعنى الغير ارثوذكسي او كده لما يكون المسيح مات تقول لك تعيش وتفتكر دي تنفع مع المسيح تعيش وتفتكر تفتكر ده ايه هو المسيح خلص لو المسيح مات وانتهى قول يا سيدي زي ما بتقول عن الناس تعيش وتفتكر انما المسيح حي لا يموت فالمسيح القائم من الموت حاضر معانا كل قداس هو اللي على المذبح هو اللي بناكل جسد ودم عشان كده في الطقس القبطي ابونا بيصرخ ويقول جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح الهنا الشعب كله لازم يقول امين ويعيدها ثلاث مرات جسد ودم حقيقي ثلاث مرات وبعدين يعيدها تاني ثلاث مرات امين امين امين اؤمن اؤمن اؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي لو هو كده وكده يبقى محي محي ازاي ده محي يعني في حياه ابديه وهو الجسد الذي اخذه ابنك الوحيد من سيدتنا العذراء ملكات الجسد اللي اتولد بيه من العذراء هو ده والجسد اللي اتصلب بيه هو ده والجسد اللي قام بيه هو ده والجسد اللي دلوقتي عن يمين العظمة إلى الأبد هو ده اللي على المذبح ادي الذكرى بقى ده موضوع جميل قوي دي حاجة كبيرة قوي دي أحلى هدية سابها المسيح ليلة صليبه للبشرية لكنيسته لناسه لحبايبه للي ما باعهوش فاهمين ازاي عشان كده بنقول يهوذا ما ينفعش يتناول للي ما باعاش للي شاري للي داخل بإيمان لحامل جرة الماء اللي حاسس بعظمة السر اصنعوا هذا لذكري وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم ولكن هو زي يد الذي يسلمني هي معي على المائدة تفتح لنا مشكلة جديدة معنى كده يهوذا قاعد ما هي المايدة دي شغالة بقالها ست سبع ساعات هم قاعدين بقالهم ساعات فهو الم... أقصد يذكر يهوذا هنا ليس معناه أنه لازم يكون اتناول لا لكن حب يقول لهم أنه إيد الخاين كانت معايا حتى اللحظة دي لأنه قبل قبلها بلحظات قام فهم كانوا يتعجبوا ومش فاهمين أنت ربنا يسوع ماشي ولا إيه فقال لهم أيوة الذي يسلمني كان معايا دلوقتي الذي يسلمني هي معي على المائدة وابن الإنسان ماضي يعني لازم يذكر أن الرسالة خلصت خلاص بعد ما تاخدوا التناول خلاص فاضل الفداء والصعود والقيامة والصعود وخلاص كده كما هو محتوم ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه فابتدى عشان كده برضو مش صعب نؤمن انه يعني ويل ليهوذا الذي يسلمه وبعدين يناوله طب يناوله ازاي واخد الويل فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا اتذكرت في الأناجيل الأخرى الخناقة دي والشجار ده على أنه في أول الليلة لما قعد كل واحد يقول أنا طب أنا كلهم خافوا خافوا ليكونوا هم اللي هيعملوا فيه كده ودي تدل على اتضاعهم كل واحد شك في نفسه فقال لهم اللي يحط ايده معايا في الصحف وبعدين خد اللقمه وداها لهوذا فقال له هو انا احرج بقى فقال له انا قال له انت وبرضه مع مع كل ده فضل في عنده يعني المسيح حب يقول له انا عارف انت بتعمل ايه وممكن امنع اللي انت بتعمله ممكن ازوغ منك انما يعني عيب اللي انت بتعمله ده ما تضيعش نفسك فاضل دقايق ابتدأوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا دي حتة جميلة في التلاميذ أن التلاميذ عندهم خوف على نفسهم يعني بالرغم أنه كلمة يسلمني دي كلمة صعبة قوي لكن كل واحد منهم خاف قال له رب معقول هكون أنا دي تدل على طيبة وتواضع يهوذا بس اضطر يقولها زيهم في الاخر لكن هو ما عندوش الطيبه والتواضع ده صدقوني اللي فينا يخاف على نفسه يقول له يا رب ما تسمحش ان انا اسلمك في يوم ابدا ولا انكرك ولا اقول ما اعرفكش ما تسمحش بدي مهما حصل اللي خايف على نفسه ما يقعش في الحاجه الوحشه دي انما اللي لما يقول الذي يسلمني يقول اه ده اكيد فلان ولا علان ليه ما تكونش انت ليه الذي يسلمني فبيعجبني قوي ان التلاميذ بداوا يتساءلون باتضاع مين اللي هيسلمه انا مش مين اللي هيسلمه فلان لا مين اللي هيسلمه اكونش انا خوف من النفس وكانت بينهم ايضا مشاجره لاخر وقت في شيطان بيلعب بس ايه مش جوه قلوبهم ما يقدرش على قلبهم قلبهم حلو انما عاوز يلعب بافكارهم عشان يضيعهم بالمره فأكتر لعبة مشهورة للمتدينين إيه؟ مين أكبر واحد؟ مين أهم واحد؟ مين الأعظم؟ فالشيطان دلوقتي حط يهوذا في جيبه ضيع واحد عاوز يضيع الباقي والباقي دول بيعملوا معجزات دلوقتي كل الناس بتبص لهم كده حاجة كبيرة قوي تلاميذ المسيح من وقتها فقال كويس اللي وقعهم سؤال مين الأكبر مين الأهم مين الأعظم كانت بينهم مشاجرة برضو مشاجرة يعني مش مسكوا في بعض مشاجرة يعني يعني اختلاف في الرأي الترجمة هنا يمكن على العربي شديدة شوية لكن مش مقصود بها أبدا خناقة بالمعنى الحرف فقال لهم ملوك الأمم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين ملوك الأمم يسودونهم يعني فكرة السيادة العظمة السلطة دي بتاعت الدنيا والمتسلطون المتسلط ده بدل ما الناس تقول ايه ده انسان متسلط ومتعب الناس تغني عليه وتقول ده محسن انسان كويس فاهمين ازاي المتسلطون يدعون محسنين لغة الدنيا كده رئيس هذا العالم بيعمل كده انه بيكبر الناس ويضحك على عقلهم ويقنعهم ان هم كويسين ومن ورا الناس بتشتمهم لكن كل من له سيادة وسلطة يحب يفضل كبير وعالي والناس تمجده أما أنتم فليس هكذا أكتر ريحة وحشة تدخل من الدنيا على الكنيسة هي ريحة الكبرياء والتعالي والأفضل والأعظم والأكبر وأجمل ريحة حلوة في الكنيسة تطلع من الكنيسة للعالم هي ريحة التواضع والمتكئ الأخير العظمة عندنا مش للملوك والرؤساء العظمة عندنا للبسطاء للأطفال للمساكين بالروح للمتواضعين هي دي العظمة اللي عندنا بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم دي آخر تعليم للمسيح قبل صليبه دي مراجعة الكلام ده اتقال قبل كده أكتر من مرة في أكتر من مكان كلام المسيح عن التواضع إنما تاني بيعيدوا ويزيدوا المفاهيم المسيحية الحلوة دي الكبير لازم يبقى صغير واللي سابق لازم يبقى خدام للي حواليه مش يبقى فوق راسهم يبقى تحت رجليهم لأنه من هو أكبر مين الكبير الذي يتكئ الذي يتكئ يعني الناس تخدم عليه هو يقعد والناس تخدمه مش ده الكبير في العادي أم الذي يخدم الكبير في العادي الذي يتكئ والناس تخدمه قال لهم أليس الذي يتكئ ده الوضع العادي ولكني أنا بينكم كالذي يخدم يعني إذا كنت فاهمين زي الدنيا إن اللي قاعد والناس تخدمه هو الكبير طب أنا فين ده أنتوا اللي قاعدين وأنا اللي بخدمكم لأن قبلها كان غسل رجليهم لؤى وعلمنا لؤى لم يذكر القصة إنما ذكرت في يوحنا بالتفصيل لأنه في الوقت ده كان غسل رجليهم فعشان كده الحتة دي ملمومة في الآية دي إنه بعد غسيل الأرجل قال لهم مش أنا الكبير بتقولوا عليا الكبير طب أنا اللي قعدت تحت رجليكم وأنتوا اللي اتكأتوا بقيت أنا اللي بخدم وأنتوا الكبار لأني أنا الكبير فالكبير يخدم الكل والأول يقف في الآخر ولكني أنا بينكم كالذي يخدم لغاية امتى قال ده نظام الارض يعني على الارض يفضل المسيح اكبر واحد اخر واحد وفي السماء يطلع يبقى اكبر واحد وما فيش حد يعني يجي جنبه بقى اعظم واحد الى الابد فيقول انتم الذين ثبتوا معي في تجاربي يعني لو مشيتوا معايا حتى في الايام الصعبه بنفس المنهج بنفس الفكر أنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا يعني اسمعوا الكلام ده وخليكوا ورايا بلاش تبقوا كبار في الدنيا خليكوا آخر ناس ساعتها زي ما أنا ليا ملكوت السماوات كله أنا هعمل لكم ملكوت لكل واحد لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وناخدها المرة الجاية عشنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين